الحمد لله على ما خلق الحمد لله من لما خلق الحمد لله على ما فساد وما في الارض الحمد لله على ما عصى كتابه الحمد لله على ما عصى كتابه والحمد لله على كل شيء والحمد لله ملء كل شيء اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا سبحانه وتعالى في سوره الانعام بيقول وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء كل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون إيه في سورة الأنعام يذكر أن يعني ذكر ابن جوزي وغيره في إيه سبب نزول الآية أن النبي صلى الله عليه وسلم جاءه حبر من أحبار اليهود عالم من علماء اليهود راح للنبي صلى الله عليه وسلم وسأله عن عن مسألة فقال النبي صلى الله عليه وسلم أما تعلم أن الله يبغض الحبر السمين النبي صلى الله عليه وسلم أخبره عن شيء يحبه الله ويبغضه فقال الرجل ما أنزل الله على بشر من شيء فأما أي ده لا دي مش رسالة أصلا ويذكر أن الكفار كفار الوثنيين عباد الأصنام في مكة استعانوا بعلماء اليهود ليواجهوا النبي صلى الله عليه وسلم فلما جه عالم اليهود يواجه النبي عليه السلام كان متوقع ان النبي عليه السلام ايه يحاول يشتريه مثلا او يحاول ان هو يستميله ففوجئ ان النبي عليه السلام بيكلمه بكلام ربنا سبحانه وتعالى فالراجل مش انكر رساله النبي عليه السلام ده انكر رساله انكر رساله سيدنا موسى كمان يعني مش انقلب على الدين عشان حاجه بالنسبه له مش حلوه ده انقلب على على على اصله اللي هو انقلب على كل شيء قال إذ قالوا وما قال تعالى وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء ده, ده بيقول ربنا أصلا ما نزلش كتاب أصلا من السماء على على بشر فقال تعالى كل, كل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس طب ده أنت راجل يهودي وبت وجاي بتناظر بصفتك صاحب علم شاهد من الآية اللي أنا عايز أدخل منها للمعنى اللي هتكلم فيه النهاردة هو وعلمتم ما لم تعلموا أنتم ولا أباؤكم ان هذا القرآن فيه علم لم يعلمه نبي قبل النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا الوحي فيه خير لم يكن احد يعلمه قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم ان كلمة علمتم, أن علمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم قال وعلمتم ما لم تعلموا انتم ولا اباؤكم كل الله ثم ذاهم في خوضهم يلعبون ان يعني ايه علمتم ما لم تعلموا يعني علمتم يعني علمكم النبي صلى الله عليه وسلم علم الدين علم طريق الله علم الطرق الموصلة إلى الله علم سنن الله في معاملة الخلق علم ثواب الله وعقابه علم إيه إيه إيه كيفية إرضاء الله وما الذي يسخط الله سبحانه وتعالى ده هجيبه منين ده مش هجيبه إلا في الوحي إلا في القرآن في القرآن فقط عشان كده كان شيخ الإسلام كان يعني دندن في كذا مجلد مجلد أصول الفقه ومقدمة التفسير وفي تفسير كل والله أحد كتير على معنى الاكتفاء بالقرآن وفي قول الله سبحانه وتعالى أولم يكفيهم أن أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم قال روى النسائي وغير عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى بيد عمر بن الخطاب شيئا من التوراة إن سيدنا عمر كان بيقرأ في كتاب من كتب التوراة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان موسى حيا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم الرواية دي ذكرها شيخ الإسلام والرواية المشهورة لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني شيخ الإسلام ذكر هذه الرواية وقال قال ولو كان موسى حيا ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم وفي رواية ما وسعه إلا اتباعي وفي لفظ فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه عمر ذلك فقال له بعض الأنصار يا ابن الخطاب ألا ترى وجه النبي صلى الله عليه وسلم فقال عمر رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا إن هنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لعمر أنه عليك أن تتبع القرآن عليك أن تتبع الوحي في هذا الوحي علم ما لم يعلم أحد قبل النبي صلى الله عليه وسلم إن بيقول لو كان موسى حيا ما وسعه إلا أن يتبعني أو لو, لو اتبعتموه حديث ثم اتبعتموه وتركتموني لضللتم ليه هو انا لو اتبعت التوراة هضل ليه ما هي التوراة دي كتاب من عند الله والانجيل ده كتاب من عند الله ان التوراة والانجيل كتاب يسع مجموعة معينة في سم- زمن معين طائفة محددة في أرض محددة لأناس محددين نوع سام يقول إن كل نبي بعث إلى قومه خاصة وبعث إلى الناس عامة إن أنت مش محتاج مع القرآن حاجة تانية أولم يكفيهم ذم الله سبحانه وتعالى من لم يكتفي بالقرآن ذم الله سبحانه وتعالى من لم يستغني من لم يح... من لم من احتاج مع القرآن لشيء لم يكتفي بالقرآن في طريق الوصول إلى الله في فهم الح... حقائق الحياة من القرآن وكتاب كتاب فيزياء القرآن كتاب فيزياء كتاب كيمياء كتاب أحياء كتاب رياضة القرآن كتاب حياة كتاب حقائق الحياة كتاب كيف تعرف الله سبحانه وتعالى وكيف تعرف الطريق الموصلة لله سبحانه وتعالى وكيف تعرف ثواب الله وعقابه وفيه الموعظة وفيه الحكمة وفيه العلم وفيه المجادلة بالتي هي أحسن فيه الدعوة فيه البيان فيه الحجة العقلية وفيه الموعظة القلبية ان القرآن كتاب بيعرفك آه، قصص الناس اللي سلكت طريق إلى الله وقصص الناس اللي, اللي تركت طريق الله و- ومعاملة معاملة الله لهؤلاء ومعاملة الله لهؤلاء في أفعال الله عمر انتفع بهذه ال- النصيحة أيما نفع اللي هي فكرة اكت- الاكتفاء بالقرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم أمتهوكون فيها يا ابن الخطاب وبين أيديكم القرآن قال له هو أنت بين مع... معاكم القرآن وأنت قاعد بتقرأ كذا وكذا ده ابن الخطاب كان بيقرأ فين في التوراة أنا مش بكلمك بقى عن الناس اللي بتقرأ في مش هاجي ناحيتهم عمر انتفع بهذا انتفاع لما فتحت الإسكندرية وجد فيها كتب كثيرة من كتب الروم فكتبوا فيها إلى عمر فأمر عمر أن تحرق وقال حسبنا كتاب الله لما لما قالوا له ده الناس بت بتستضيء وبتستنير من عند فلسفات الروم لأن الناس لها ثقافات مختلفة ولها فلسفات مختلفة واحد مؤمن إن الجنة أو إن إن إن الدنيا لها إلهين إله للخير وإله للشر ده لما بيجي يطرح أي مسألة من المسائل هو بيطرحها منطلقا من إيه؟ من هذا التصور فلما بتيجي بعد كده بيطرح اي مسألة شرعية اي مسألة واحد مؤمن ان هو زي دا زي الداروينية مثلا كده مؤمن ان ايه ان ان ان البقاء للاصلح وان حصل فيه حاجة اسمها الانتخاب وان في جنس يسمو على جنس فقسم البشر حتى اجناس يعني النازية الالمان هتلر لما امن بالداروينية وامن ان هو الجنس السامي قرر انه يحرق العالم لان ان احنا جنس اعلى من اي جنس اخر أ- فكرة بنى عليها تصوراته وفلسفته ومعاملاته بنى عليها كل ح- علاقاته في الحياة فعمر بن الخطاب قال لا انا مش محتاج ده مع حد مش محتاج ده مع القرآن انا ما عنتش محتاج بعد القرآن شيء فبأي حديث بعده يؤمنون رواه ابن ابي حاتم حدثنا آه، آه، آه، روى ابن ابي حاتم حدثنا ابي حدثنا اسماعيل بن خليل حدثنا علي بن مسحك حدثنا عبد الرحمن بن اسحاق عن خليفه بن قيس عن خالد قال كنت عند عمر بن الخطاب اذا اتى اذ اتي برجل من عبد القيس مسكنه بالسوس اتي برجل من عبد القيس مسكنه بالسوس فقال له عمر انت فلان ابن فلان العبدري او انت فلان ابن فلان العبدي قال انت فلان ابن فلان العبدي قال نعم قال انت نازل بالسوس قال نعم فضربه عمر فقال ما ذنبي قال له انت بتضربني ليه فقال بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين فقرأها عليه ثلاث مرات وضربه ثلاث ضربات ثم قال له أنت الذي انتسخت كتب دانيال نبي من الأنبياء السابقة اسمه دانيال فيما يذكر يعني فقال "أل- أنت الذي انتسخت كتب دانيال قال نعم قال فاذهب فامحه بالحميم والصوف الأبيض ولا تقرأه ولا تقرئه الناس إن عمر فهم معنى كلام النبي صلى الله عليه وسلم إن إحنا مش رسالة رسالة القرآن التي بين أيدينا دي مش رسالة سهلة مش رسالة عادية مش رسالة بسيطة مش رسالة ضمن الرسالات الموجودة بل هي أعظم كلام الله الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ان ده احسن حديث فيه احسن القصص قال تعالى اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء قليلا ما تذكرون اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم يعني الكتاب والسنة انك انت مش هينفع انك انت تستعيد عن الكتاب عن الكتاب عن القران والسنه بشيء اخر يعني مش هتلاقي حاجه إيه، ممكن تغنيك عن الكتاب والسنه مش هتعرف مش هتعرف تصل الله سبحانه وتعالى ولا تعرف مراد الله ولا تعرف سر الله ولا تفهم الحقائق على حقيقتها بعيدا عن القران والسنه لان الله سبحانه وتعالى انزل هذا الكتاب ليعمل به هذا الكتاب نور بيان هدى للناس قال تعالى نحن نقص عليك أحسن القصص أحسن القصص من الكتب الماضية أحسن القصص من أمور الله السابقة والسليفة في الأمم السابقة قال بما أوحينا إليك هذا القرآن هذا يدل على أن أحسن القصص يدم يعم القرآن كله إن أحسن أحسن قصص قصص القرآن ربنا سبحانه وتعالى قال وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين إليه من الكتاب ومهيمنا عليه يعني إيه يعني ايه مهيمن شيء مهيمن على شيء يقولوا مؤتمن عليه رواه ابن ابي حاتم باسناد معروف عن ابن عباس قال مؤتمنا عليه وعن عكرمه والحسن وسعيد بن جبير وعطاء انه الامين ومن تفسير الوالبي علي بن ابي طلحه عن ابن عباس قال المهيمن الامين قال على مهيمن على كل الكتب قبله وعن سعيد بن جريج وعكرمة وعطاء وعطية وعطاء ومحمد بن كعب القرظي وقتادة والسدي وعبد الرحمن بن زيد بن أسد ونحو ذلك إن إن القرآن مهيمن مؤتمن شاهد على الكتب السابقة. احنا اتكلمنا في المعنى في المرة السابقة عن مسألة إن القرآن هو الكتاب الحق وهو الفرقان اللي بيبين الله سبحانه وتعالى به ما كتمه الناس اللي هو تجعلونه قراطيس تبدونها وتخفون كثيرا يعني ايه تجعلونه قراطيس كانوا بيعملوا ايه العلماء اليهود كانوا بيعملوا ايه لما فسدوا لما ضاعوا لما باعوهم باعوا دينهم بالفلوس او بالسلطة عملوا ايه بقوا يظهروا من الدين اللي الناس حابين يسمعوه يعني الناس عايزة ايه ان ده حلال يقوموا ياخدوا الحتة اللي في الدين اللي يقول ان ده حلال يظهرها يبقى القرطاس ده بيقول ان ده ايه نتكلم في كذا او الحتة ديت طيب الجزء بقى الباقي اللي بيدين الفعل الاخر يخفيه فبدأ يلعب بالدين بدأ يظهر بعض الاشياء ويخفي بعض الاشياء يظهرها يبدونها والدين كل والكل جماله في الكل كما قال المصطفى صادق الرافعي ان انت لو كان بيقول بيقول لو انت قطعت راس امراه جميله ووضعتها امامك وقعدت تتغزل في عينيها الناس هتتقزز من كلامك ايه اللي انت بتقوله ده دي راس امراه مقطوع هي كانت جميله ايام ما كانت ايه ايام ما كانت امراه هي الكل جماله في الكل لكن الان اصبحت جزء مقطع ان الدين جماله في الدين مش ان انا اخد حته من الدين وابديها واخفي الشيء الاخر ربنا عتب على من فعل ذلك القران بيبين يبين الادله والبراهين على صدق الكتاب اقرار النبوه الخبر عن الله سبحانه وتعالى الخبر عن اليوم الاخر رساله الانبياء قرر الشرائع الكليه في الوحي حدث بالكذابين وفضح المنافقين وبين ما نسخ في الكتب السابقة وما أخفي في الكتب السابقة بين ما كتموه من, من أمر الله سبحانه وتعالى بين كل ما جاءت به النبوات السابقة بأحسن الشرائع والمناهج التي نزل بها القرآن فصارت له الهيمنة على ما بين يديه من الكتب من وجوه متعددة فهو شاهد بصدقها وشاهد بكذب ما حرف منها وهو حاكم بإقرار ما أقره الله ونسخ ما نسخه فهو شاهد في الخبريات حاكم في الامريات ده كلام شيخ الايه شيخ الاسلام ان احنا امرنا ان احنا نكتفي بالقران ربنا بيقول اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه يعني من دون الله اولياء يعني ما الولي ده نصير صاحب يقولوا فلان ولي فلان ولي أمر فلان يعني قائم عليه الولي الذي يتولى أمرك الذي يحبك الذي ينصرك فربنا بيقول لا تتخذوا من دونه أولياء يعني حب ربنا سبحانه وتعالى وثق في أمر الله خليك عندك ثقة في أمر الله سبحانه وتعالى وده حديث بقى نقف معاه النهاردة في هذا المعنى المعنى ده مهم جدا ويعني كثير جدا في كتاب الله سبحانه وتعالى الأمر باتباع الوحي والاكتفاء بالوحي وعدم اتباع غيره الاكتفاء بغيره يعني الأمة لا تحتاج مع كتاب الله ولا مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء آخر لا تحتاج إلى نبي آخر ولا كتاب آخر فضلا عن تحتاج إلى شيء لا يستقل بنفسه عن ذلك يعني هي لا تحتاج أصلا مع القرآن والسنة إلى شيء سواء كان من علم المحدثين الملهمين أو من علم أبواب النظر والعقول أو القياس العاري عن كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم لذلك النبي صلى الله عليه يقول إيه قال إنه كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر بيقول أن الأمم السابقة كانوا محتاجون كانوا محتاجين إلى محدثين كما كانوا محتاجين إلى نبي بعد نبي بيقول الأمم السابقة كانت بتحتاج دايما أن حد إيه حد يتكلم من من من من سجيته محدث يعني يجري على لسانه الحكمة فكان الناس محتاجة لده لأن بدون ده هيضلوا فبيقول ان بعد نزول الوحي الأمة لم تعد مح... تحتاج إلى محدثين النبي صلى بيقول ان الأمم السابقة كان فيها محدثين ملهمين بيلهم بيلهم بالحق إلهام كده عارفين الوحي الالهامي اللي هو ايه واوحى ربك الى النحل يعني اتخذ من الجبال ده اللي هو الهم النحل اللي هي اوحينا الى ام موسى ان ارضعيه ده مش وحي سيدنا جبريل نازل عليها زي الوحي اللي هو فاخذني وغطاني وقال اقرا لا لا ده اسمه وحي الهام ان هو الهمها ان تفعل ذلك ففعلته عن يقين احيانا كده تلاقي ربنا شرح صدرك لحاجه انا هعمل ده في ايه في عندي شواهد كده مش عارف اقولها بس انا انا منشرح للطريق ده في حاجات طب ايه بس اشمعنى الطريق ده بالذات هو بص هي كده انا ايه الهم فبيقول انه احيانا النبي صلى بيقول انه في هذه في الامم السابقه كانوا يحتاجون الى المحدثين الملهمين وان يكن في هذه الامه احد محدث ملهم كان عمر ومع ذلك عمر يحتاج الى الوحي عمر لما لما خالف لما قال أليس رسول الله أليس يعصي لما قال أليس رسول الله في الحديبية قال أليس رسول الله أليس ألسنا على الحق حديث لما النبي عليه السلام عقد صلح الحديبية فعمر وقف أمام الصديق وقال أليس هو رسول الله ألسنا على الحق أليس موتانا في الجنة موتاهم في النار ومع أنه محدث ملهم عمر قال له إيه قال اسمع يا هذا هو رسول الله وليس يعصيه وهو ناصره فالزم غرسه قال له امشي وراه وما تتكلمش عمر بيقول ولقد فعلت لذلك افاعيل مع ان عمر صاحب خوارق عادات عمر ده مش مش مش ولي من اولياء الصالحين عمر من من من, من اتقياء الامه عمر الفاروق اللي كان اذا سلك فجا سلك الشيطان فجا اخر ولكنه حتى وإن كنت صاحب خوارق لما قال له يا سارية الجبل وازاي صوته انتقل من مكان لمكان ده صاحب خوارق صاحب ده, ده والي من أولياء الله صاحب كرامات وما ذلك عمر يحتاج إلى, إلى أن هو يتبع النبي صلى الله عليه وسلم حتى إن المحدث منهم كعمر بن الخطاب إنما يؤخذ منه ما وافق الكتاب والسنة وإذا حدث شيئا من قلبه لم يكن له أن يقبل حتى يعرض على الكتاب والسنة وكذلك لا يقبله إلا أن وافق الكتاب والسنة وهذا باب واسع في فضاء القرآن على ما سواه إن, إن, إن القرآن كلمة الله هي العليا يعلو ولا يعلى عليه وأننا لا نحتاج إلى شيء مع القرآن مطلقا مش محتاج حاجة مع القرآن و- والكلام في ذلك كثير حديث جميل حديث رؤية رواه الإمام أحمد بسند صححه كثير من أهل العلم إيه، أعتقد منهم الشيخ الألباني إيه، حديث عن ابن عباس أن الرسول صلى الله عليه وسلم أتاه فيما يرى النائم أتاه فيما يرى النائم ملكان فقعد أحدهما عند رجليه والآخر عند رأسه فقال للذي عند رجليه للذي عند رأسه اضرب مثل هذا ومثل أمته اضرب مثل هذا ومثل أمته فقال إن مثله ومثل أمته كمثل قوم سفر انتهوا إلى رأس مفازة فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون به فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل في حلة حبرة في حلة حبرة فقال أرأيتم إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أتتبعوني فقالوا نعم قال فانطلق بهم فأوردهم فأوردهم رياضا معشبة وحياضا رواء فأكلوا وشربوا وثمنوا فقال لهم ألم ألقكم على تلك الحال فقلتم لي أو فزعلتم لي إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أن تتبعوني فقالوا بلى قال فإن بين أيديكم رياضا أعشب من هذه وحياضا هي أقوى من هذه فاتبعوني فقال الطائفة صدق والله لنتبعنه وقال الطائفة قد رضينا بهذا نقيم عليه حديث بيتكلم على ايه على معنى الاتباع بيذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم بيحكي لهم رؤية ايه الرؤية ديت بيقول ان انا شفت رؤية ان انا جاءني ملكان الملكان يقول بعضهم احدهم للاخر قال له اضرب مثل لهذا الرجل ولأمته قال له اضرب مثل ليه للراجل ده وامة الراجل ده فقال له الراجل ده وامته زيهم قال احدهم عند رأسه والاخر عند رجليه فقال الذي عند رجليه الذي عند رأسه اضرب مثل هذا ومثل امته الراجل اللي وا- اللي واقف على على عند رجله والراجل اللي واقف عند راسه دول ملكين النبي عليه الصلاه والسلام شاف رؤية ان في اتنين رجاله واقفين واحد واقف عند راسه والتاني واقف عند ايه عند رجله اللي واقف عند رجله بيقول اللي عند راسه هو الراجل ده اضرب له مثل قال له مثله ومثل امتي كمثل قوم سفر ناس مسافرين في صحراء الصحراء دي اللي هي ايه الدنيا الناس محتاجين اكل ومحتاجين شرب ومحتاجين يعرفوا يعيشوا ازاي محتاجين رزق محتاجين يفهموا ياكلوا ازاي ويشربوا منين محتاجين يعرفوا الطريق محتاجين يعرفوا هدفهم من السفر ما هو احنا مسافرين والمسافر لابد له ان ياتي يوم وايه ويصل الدنيا سفر رحله فانت محتاج تعرف طريقك فين ومحتاج تعرف زادك ايه وتزودوا فان خير زاد التقوى لانك لو طلعت وانت مسافر وقعدت فترة طويلة في الشارع من غير اكل هتموت فانت محتاج تعرف زادك فين وطريقك فين ومحتاج تعرف الأخ- المخاطر اللي ممكن تقابلك في السفر وازاي تتجنبها ومحتاج تح- تختار رفيق ليك في السفر فبيقول له اضرب مثل لهذا الرجل ومثل امتي قال له مثل هذا الرجل ومثل امتي كمثل القوم في مفازه سحرة فلم يكن معهم من الزاد ما يقطعون به المفازة ولا ما يرجعون به يعني الناس اتحطت في نص الطريق لا هيعرفوا يرجعوا ولا يعرفوا يكملوا قال فبينما هم كذلك إذ أتاهم رجل في حلة حبرة قال لك ان وهم كذلك جاءهم رجل شكله حلو لابس ثياب جميلة حلة يعني بدلة واحد جاي لابس ثياب منمقة مزينة حبرة يعني مزينة شكلها حلو قوي هيئة النبي عليه السلام جميلة وكلام النبي عليه السلام جميل كلامه يبشر بالخير ووجهه يبشر بالخير الناس لما شافت النبي عليه السلام وهم في نص الصحراء استبشروا الراجل ده يقول حاجه عارفين اللي اللي الراجل اللي كان مديون ب 2 مليون الزبير بن العوام الزبير بن العوام كان بيجاهد مع النبي عليه السلام وفي اخر لحظه من لحظات حياته قال لابنه عبد الله بن الزبير قال له اذا جاءك اصحاب الديون ولم تستطع أن تسد من ديوني من مالي فاستعن بمولاي قال ولم أكن أعلم أن للزبير مولى يعني يعني هو دايما كلمة مولاي كانت معروفة عندهم أن عبد بيقولها ليه لسيده والزبير كان حر ما كانش عبد فقال له استعن بمولاك مين فقال الله فبيقول فلما مات الزبير جاء أصحاب الديون فوجدت على الزبير اللي هو أبوه يعني ألفي ألف دينار واحد عليه 2 مليون دينار وكان له واحد قريبه حكيم بن حزام قريب الزبير عرض على ابنه وقال له أنا ممكن أسد ديون أبوك مهما وصلت يعني لو وصلت مئة ألف دينار أنا ممكن أشيلهم قال فكتمت ذلك فين هقول له إيه يعني واحد بيتكلم وده غني من الأغنياء وكان للزبير كان كل مع كل جهاد كان بياخذ جزء من الغنيمة أرض مثلا حتة شوية نخل في حتة معينة فكان له في كل بلاد ال ال ال ال الإسلام له ايه قطع كده بسيطة وعبد الله الزبير بيقول ولم اكن اتخيل ان هذا ايه يسد عنه اطلاقا يعني وجاء الناس ف... ف... ف... وكان له اربع زوجات كان له اربع زوجات قال فاصابني من الهم ما اصابني هسد ديون ابويا ازاي قال فاستعنت بمولى الزبير عبد الله بن الزبير كان عابد وظل أربع سنوات ينادي في الحجيج إن يا جماعة اللي عليه ديون اللي له ديون عند الزبير العوام يأتيني قال حتى حتى سد دين الزبير وأعطى لكل امرأة من زوجات الزبير ألفي ألف دينار من غير ما من غير ما ياخد من غير ما ياخد مليم من حد ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اتاهم اتاهم بالخير في صحراء ليل بهيم سباع مخاطر بلاءات يحتاج الرجل دائما في سفره الى بوصله يحتاج الى من يهديه الطريق الى من يعرفه كيف الاتجاهات وكيف المسير إلى أن يعرف من يعرفه كيف يرشد طريقه ومتى سيصل وللأسف اللي بيعدي في المفازة في الصحراء ولا زاد له ولا دليل له ولا صاحب له ولا هدف له بيموت أتاهم رجل ثيابه جميلة نظيفة ظاهرة يعرفهم الطريق عارفين انتم هلكة بدون الطريق فقال لهم ايه قال فبينما هم كذلك اذ اتاهم رجل في حلة حبرة فقال ارايتم ان اردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء اتتبعوني قال لهم اقول لكم على حاجة فيها عزكم في الدنيا قبل الاخرة انتوا في الصحراء معكوش اكل ولا شرب ولا قيمة لكم اقول لكم على حاجة تخليكم لكم مكانة في وسط الناس اعرفكم على ما على مصدر عزكم على مصدر رفعتكم رياضة معشبة عارفين آه، روضة من رياض الجنة الروضة الحديقة ال- المعشبة اللي فيها أعشاب اللي تأكل اللي تستطيع أن- فيها أزهار فيها نباتات تأكله وتأكل فيها إيه أنعامكم وحياضا رواء يعني حوض فيه مية فيه مياه ترتوون بها ده عطاء دنيوي ولا أخروي قال لهم أقول لكم على حاجة تعلوا بها في الدنيا كنا مرة عملنا بحث عن الأثر الدنيوي للطاعة اللي ربنا خاطب به الناس إن هل لو أنا أطعت الله سبحانه وتعالى هل هفتقر ولا هغتني هل لو أطعت الله سبحانه وتعالى هل قلبي يطمئن ولا يزداد هم وغم هل لو أطعت الله سبحانه وتعالى هل سأنال حب الناس ولا كراهية الناس هل لو أطعت الله سبحانه وتعالى هل حياتي هتمتلئ بركة ولا تمتلئ كرب إن ربنا سبحانه وتعالى وعد على كثير من الطاعات عطاءات دنيوية اللي هو من أراد أن يبسط له في رزقه وأن يسأل, ينسأ له في أثره فليصل رحمه إن قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا لو واحد عرض عليك شغلانة إنه يقول لك أنا أجعل لك مال وأجعل لك عطاء تقول له تصدق الراجل ده ممكن يوفي معايا ولو وفى معايا حياتي هت... أكيد هتتقلب وتتغير ليه؟ لأن الراجل غني ما لكم لا ترجون لله وقارا ألا تصدقون لو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم إن آيات كثيرة جدا تعد بالبركة والعطاء إن الله إذا حب عبدا نادى في أهل السماء إن يحب فلان فيحبه أهل السماء فيكتب له القبول في الأرض يعني وسط أهل الطاعة وإن الله إذا أبغض فلان قال إني أبغض عبدي فلان فأبغضوه فتبغضه ملائكة السماء فيمشي في الدنيا وهو حاسس إنه هو كاره نفسه إنما عصام يقول لهم أدلكم على رياض معشبة وحياض رواء يقول لهم أقول لكم على حاجة تنجيكم من المفازة ديت من الهلاك اللي انتوا فيه ده من ان انتوا قاعدين تقتلوا بعضكم بعض من ان انتوا قاعدين فقراء وضعاف وملكوش قيمة عند أحد إنما عصام علمهم الاجتماع علمهم الأخلاق علمهم العزة علمهم الفوقان علمهم العبادة علمهم يس كيف يستجلبون نصر الله وده كان له أثر في الدنيا قبل الآخرة يعني الناس بدون النبي على الصلاة بدون النبي صلى الله عليه وسلم كانوا عبارة عن قبائل لا قيمة لهم أصلا يعني لو أبو بكر الصديق ده ما كانش احنا عارفين إنه صديق كان يبقى اسمه إيه؟ عبد الله بن عثمان واحد تاجر من تجار يعني يوم ما تلاقي حد أرخ للتاريخ ال- طبقات التجار اه يا الله كان في من من 1440 سنة كان في واحد تاجر اسمه عبد الله بن عثمان مين ده أصلا لا قيمة لهم أصلا إلا بالوحي إن لولا هذا الوحي لما أصبحت هذه الأمة أمة هي أعلى الأمم عند الله سبحانه وتعالى بهذا الكتاب ولما فتحت لها أبواب إن هي تغير العالم في أوقات دقيقة وبسيطة في عمر العالم بيقول لهم أقول لكم على على أماكن العشب أقول لكم على أماكن المية فين أقول لكم على مكان الخير فين أقول لكم على مكان العزة فين أقول لكم على مكان الطريق في الصحراء دي فين اقول لك على شمالك فين وجنوبك فين وشرقك فين وغربك فين اعرفك بوصلتك فين قال طبعا هم في الصحراء ضايعين فقالوا نعم طبعا قول لنا قال فانطلق بهم فانطلق بهم فأوجدهم رياضا معجبة وحياضا رواء مشوا معاه تعبوا شوية بس الطريق ده طويل شوية بس في الآخر خالص حسوا ان الدنيا فيها خير الدنيا مختلفة حياتهم تغيرت وأفكارهم تغيرت قال فأكلوا وشربوا وثمنوا يعني تجاوزوا الحد في الأكل والشرب فقال لهم ألم ألقكم على تلك الحال قال لهم مش أنا شفتكم كنتوا جعانين وعطشانين وتايهين ألم أدلكم على مصادر الرزق ومصادر الخير ومصادر البركة ومصادر العطاء ألم أدلكم على كيف تستجلبون نصرة الله وكيف تتجنبون سخط الله وده لوحده كفاية اسمعوا الكلام وما تقعدوش بقى هنا مش ده اللي جبتنا في المكان ده قال لهم ايوه انا جبتكم في المكان ده وبقول لكم يلا احنا لسه وانا سفر مكملين قال فقال ألم ألقكم على تلك الحال فجعلتم لي إن وردت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أن تتبعوني مش أنا قلت لكم امشوا ورايا وانتوا قلتوا ماشي ومشيت وراكم ووصلتكم للمكان اللي أنا قلت لكم عليه اسمعوا الكلام وكملوا فقالوا بلى فقال فإن بين أيديكم رياضا أعشب من هذه الرياض وحياضا أقوى من هذه فاتبعوني قال لهم لسه في الجنة لسه في رياض أحسن من هذه الرياض لسه في عطاء أكبر من هذا العطاء إذا كنت أنت الدنيا هتفتنك ده أنا بقولك إن الدنيا ديت لا قيمة لها عند الله إنها زينة زينة فقط فيها شوية أسماء تعرف بس عشان لما يتقالك إن في رمان وفاكهة ونخل في الجنة تبقى بس متخيل الفرق ما بين لفظة فاكهة ولفظة رمان لكن الرمان في الدنيا ملوش أي علاقة بالرمان في الآخرة إنما هي تشابه الأسماء أنا بقرب لك المعنى أنا بقول لك إن الجنة في الدنيا إن الدنيا في الجنة لا قيمة لها أصلا فما تتفتنش بالدنيا قوم كمل فقال لم ألقكم على هذه الحال وأنتم وعدتوني إن وجدت بكم رياضا معشبة وحياضا رواء أن تتبعوني فقالوا بلى فقال فإن بين أيديكم رياضا أعشب من هذه وحياضا هي أروى من هذه فاتبعوني إنما صلى بيقول لهم بيقول للصحابة بيقول للناس اللي تبعت النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم اتبعوا اتبعوا كلامي خليكم ماشيين ورايا خذوا عني مناسككم خذوا عني خذوا عني خذوا عني اسمعوا الكلام وامشوا ورايا المكان اللي انا حطيت رجلي فيه حط رجلك فيه وانت مطمن والمكان اللي انا بعدت عنه ابعد عنده وانت مطمن الطريقة اللي انا عملتها اعملها وانت مطمن والطريقة اللي انا نهيتك عنها اتركها وانت مطمن قال فقال الطائفة صدق والله لنتبعنه دي لمين العقلاء قال والله الراجل ده احنا كنا ضايعين والراجل ده اتانا الله به بهذا الخير عارفين حديث حذيفة لما قال يا رسول الله كنا في جاهلية وشر فأتانا الله بهذا الخير قال له احنا كنا ضايعين وكما قال عمر لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية انت مش هتعرف قيمة انك تسجد لله وتعيط وتقول يا رب الا لما لما تكون لفيت على أبواب البشر وتهت وأغلقت أمامك أبواب الناس مش هتعرف قيمة إنك أنت بتستنصر بالله إلا لما تكون شفت الذل عند البشر مش هتعرف قيمة إنك أنت تستغني بالله إلا لما تكون دقت الفقر عند الناس بيقول لا يعرف الجاهل لا يعرف الإسلام من لا يعرف الجاهلية اللي نشأ طول عمره بياكل ويشرب في معلقة ذهب ما بيعرفش قيمة النعمة لكن اللي اللي تعب في الفلوس بيعرف قيمتها ولما تجيله الفلوس بيحافظ عليها مش بخل لكنه ادراك للقيمة فكان بيقول لهم انتوا مع... انتوا ما تعرفوش عمر كان بيعذب الناس على الاسلام يعني كان في الجاهلية قوي على اهل الدين فلما اسلم هو نفسه عرف الفرق فين كان شيخ الإسلام بيتكلم بيقول والعالم يعرف الجاهل والجاهل لا يعرف العالم العالم يعرف الجاهل والجاهل لا يعرف العالم ليه قال لأن العالم كان جاهلا قبل ذلك لكن الجاهل لم يكن عالما قبل ذلك يعني العالم عشان يبقى عالم هو مر بمراحل الجهل فلما يشوفه عارفك ما انا كنت زيك لكن الجاهل ما يعرفش العالم ليه لانه ما مرش عليه مش يعرف قيمة الاسلام الا لما تشوف انظر لو ماذا لو غابت سنة النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة قال فقال الطائفة صدق والله لنتبعنه وقال الطائفة رضينا بهذا نقيم عليه الصحابة مشوا ورا النبي صلى الله عليه وسلم وربنا أغناهم وأعزهم وأقامهم وأقاموا دين وأقاموا الإسلام عزة ورفع الله شأنهم ورفعوا في الدنيا والآخرة ولا ما رفعوش رفعوا في الدنيا والآخرة كان عمر بيحكم الشرق الأوسط كله ولما كان بيلبس ثياب مقطعة مرقعة وقال أبو عبيدة هل غيرت هذا الثوب فقال أبو عبيدة نحن قوم أعزنا الله بالإسلام فإن ابتغينا العزة في غيره أزلنا الله قال له احنا احنا مصدر عزتنا مش الهدوم احنا ممكن يكون هدومنا مش حلوة زي هدوم كيسر الفرس ولا تبقى قوية زي قيصر الروم لكن احنا مصدر عزتنا ديننا الكتاب الوحي وهو من هو يعني مش واحد انا اسف مش واحد يعني اخره ان هو ماشي كلامه على ثلاثة اربعة ده واحد كلمته بتأتي من شرق الارض الى غربها وبعد عمر انتشرت الفتوحات في العالم كله ناس رفعهم الله دول لو كانوا من غير الاسلام كانوا يبقوا ايه شويه ناس بترعى غنم خلصت وعادي راحت وجت ولا اي لا قيمه لهم ولا هدف لهم ان اتباع النبي صلى الله عليه وسلم فيه نجاه وفيه الخير وفيه العصمة أنك لا تحتاج إلى أحد تسير وراءه غير النبي صلى الله عليه وسلم والاتباع معناه التسليم قال الطائفة صدق والله لنتبعنه ورضي الطائفة أخرى من أتباع النبي صلى الله عليه وسلم بالدنيا قالوا لا احنا قاعدين هنا في طائفة قالت ايه صدق والله لنتبعنه وهو مصدر الخير ما أتانا إلا بالخير وما دمنا على أمره فنحن في خير حتى لو تركنا خير فنحن نترك الخير إلى خير إيه آخر ما دمنا وراءه وقال الطائفة رضينا بهذا احنا مش عايز أكتر من كده انقطعوا عن المسير بعدما وجدوا بادرة انفتاح دنيوي انقطعوا عن المسير في طريق الله انقطعوا عن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم واتباعه لما وجدوا لما وجدوا بادرة انفتاح دنيوي ليه؟ لأن العطاء اللي أخده أكبر من قدرته على التضحية للأخيرة القصة رمزية والمثل واضح الرمزية إن هو عبرة بيسموها تعبير الرؤى تعبير الرؤى يعني العبور من عالم الخيال وعالم الذهن إلى عالم الواقع إنك بتعبر بالمقصد والعلة والهدف من الرؤية إلى إيه؟ إلى الواقع الحياتي عبور إنك انتقلت من مسألة ذهنية إلى مسألة حياتية واقعية إن المثل اللي ضرب مثل ضرب على الناس فتح لها في الدنيا واستكانت إلى الدنيا وتركت اتباع النبي صلى الله عليه وسلم وحقيقة الأمر في فتحهم للدنيا هم ما فتح عليهم في الدنيا إلا لما كانت لهم أسباب وسنن ما عرفوها إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم يعني هو من دلهم عليها ابتداء فلما سلكوها فتحت فتحت بعض الايه زينة الدنيا فكان هنا الأمر فيه تعارض هل نتبع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا نلكن إلى أشغالنا ودنيانا فقط وأحيانا تكون الدنيا مزرعة الأخيرة وأحيانا تكون الدنيا هي نقمة تكون مشغلة تكون غفلة تكون سبب ضياع الأخيرة والاثنين هو نفس الشخص ونفس الدنيا لذلك امتى تبقى ماشي في الطريق وانت مطمن انك تشوف قدم النبي عليه الصلاه والسلام ماشيه فين وتمشي وراها اتبعوا ولا تبتدعوا اكتفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم اللي مشغول يا جماعه بكلام النبي صلى الله عليه وسلم وبان هو يبحث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيعمل ايه صدقوني ما عندوش وقت كتير يضيعه في غير كلام النبي صلى الله عليه وسلم يعني مشغول انه يعرف الحق اللي مشغول ان هو ما صلاش الفجر وعنده مشكلة مع صلاة الفجر تشغله يختلف عن اللي يا عمي احنا بنتكلم في حاجات اعمق من كده بكتير وقاعد يسكو لك مجموعة هموم مختلفة تماما عن الذي ينبغي أن يهتم له هو لأنه سيحاسب عليه اللي مشغول انه يعرف انما اصلا بيعمل ايه مش مشغول انه يعرف الفلاسفة اليونان عملوا ايه ولا الفلاسفة الفلاسفة المشائين كانوا بيعملوا ايه ولا مشغول بأرباب ال ال النظريات التحتية والفوقية بيعملوا ايه ولا مشغول بروايات هيعملوا فيها ايه ولا بطل القصة عمل ايه ولا مشغول بالمباريات مين اللي فاز ومين اللي ما فازش ده بالنسبة له على هامش الحياة لكن في حاجة تهمه مش عايزين نتعامل مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم على انها حاجة بركة حلوة كده عايزين نتعامل مع سنة مصر بجدية اكثر عايزين ننظر الى النبي صلى الله عليه وسلم وعلاقتنا بالنبي صلى الله عليه وسلم علاقة نجاة عارفين واحد في منتصف البحر والرياح من كل مكان ولا سبيل له للنجاة إلا من طريق واحد وهو يبحث عن هذا الطريق في طوق نجاة اترمى من بعيد فقلبه تعلق بهذا الطوق انك انت محتاجين ان احنا ننظر الى سنة النبي عليه السلام كأن احنا مشهد الصحراء واحد في الصحراء مش عارف يروح فين ومش عارف ياكل منين مش عارف ياكل عياله منين ولو فضل على نفس الوضع ده هيهلك لا محالة هيهلك في الدنيا هيهلك فالسبيل الوحيد للنجاة هو انه يتبع النبي عليه السلام للخروج من مآزق الدنيا ثم عند الآخرة لما تتذكر الآخرة أنه لا نجاة في الآخرة إلى وراء النبي صلى الله عليه وسلم فتتبع النبي صلى الله عليه وسلم عشان تنجو في الآخرة ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم إن الناس بتشتم وبتقول وبتسخر من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وبتقول عن النبي عليه السلام ساحر لأنه الناس اتغيرت فتركوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم وعبادة النبي صلى الله عليه وسلم وعبودية النبي صلى الله عليه وسلم وانطلقوا إلى تأثير النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ده ساحر ايه لو اشمعنى ساحر يعني ما الساحر بيغير فقال لك هو بيغير الناس فانتقلوا الى الى نقطة التأثير المباشر ولك نهدها عشان بعد كده لما حد يتغير ده سحر كما قالوا عن سليمان قبل ذلك ايه ان هو ايه ساحر تبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وربنا سبحانه وتعالى بيقول للنبي عليه السلام ان العزة لله جميعا ان العزة ليس عند هؤلاء ولا عند هؤلاء العزة ليست في المال ولا في المنصب وما العزة فين العزة في علاقتك بالله انك تعتز بالله والعزة يعني الغلبة انك لن تغلب ومعك الله قال تعالى الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون إن ربنا سبحانه وتعالى بيقول أن الناس عليهم أن يتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم اليهود والنصارى قالوا إحنا مسلمين فربنا سبحانه وتعالى قال لهم اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم إن الإسلام مقتضاه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام مقتضاه اتباع شريعة النبي صلى الله عليه وسلم عارفين لما لما ربنا أمرهم بالإسلام فقالوا نحن نحن أصلا قوم إسلام احنا أصلا بتوع الإسلام فقال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني إن أنت عليك إنك أنت إيه تحج البيت طب أنا ما حجتش البيت خلاص أنت أنت مش مؤمن إن هنا ربنا بيقول الذين يتبعون رسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرار إصرارهم الأغلال التي كانت عليهم كانوا عليهم أغلال وآثار قديمة فلما بعث النبي صلى الله عليه وسلم كان رحمة لهؤلاء قال تعالى كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكر ذكر المؤمنين اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه اولياء من دونه اولياء قليلا ما تذكرون. ان يا جماعه نريد ان نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. تبع النبي عليه السلام خلينا في الواجب العملي بقى هات كتاب زاد المعاد او مختصر زاد المعاد في هدي خير العباد واقرأ كل يوم فصل هذه النبي عليه في أكله في شربه في مجلسه في دخوله في خروجه في ثوبه في معاملته مع زوجاته في معاملته مع دابته هذه النبي عليه السلام في حربه في سلمه في قراءته القرآن في عبادته هذه النبي عليه السلام في الزكاة في الحج هو عامل هدي جامع في كل باب من أبواب هدي النبي صلى الله عليه وسلم وخلينا نتعامل مع سنة النبي عليه السلام ان ده طريق ايه طريق نجاة بدونه هنضيع طريق نجاة بدونه هنضيع طريق هدى في وسط ضلال ده الطريق الوحيد الموصل إلى الله بلاش نتعامل مع سنة النبي عليه تعامل استعلائي اللي هو عمي دي سنة ما نحب نسفه من حاجة ما نحب يسفهه من حاجة يقول لك ايه يا عمي دي سنة السنة عند الفقهاء اللي بيقسموا بيها الأفعال إلى فرض وسنة ومستحب و... فرض وسنة ومباح ومكروه وحرام هما ما عملوش لما قسموا التقسيم ده ما عملوش ده عشان الناس تستهين بالسنة انما عملوا ده عشان لو اذا تعارض الفرض مع المستحب فيعرفوا ايه الارض لله لكن هما كانوا حريصين على الفرض وكانوا حريصين على على السنة والتقسيم الفقهي ده مش ده المقصود بيه سنة النبي عليه الصلاة والسلام المقصود بسنة النبي عليه الصلاة والسلام هو كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو يعني السنة دي لها لفظة بيعبر بها في عدة معاني سنة الله يعني طريقة الله سنة في اللغة يعني الطريقة وسنة عند أهل الحديث معناها كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سواء بقى كانت فرض كانت سنة كانت مباح كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم كانت مكروه كان كل الأوامر الشرعية كل ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ده بيسموه إيه؟ السنة القرآن والسنة السنة عند الفقهاء اللي هو حكم شرعي اللي هو يساب فاعله ولا يعاقب تاركه فلما نقول احنا عايزين نغير علاقتنا بسنة النبي عليه السلام عايزين بلاش نستهين بسنة النبي عليه السلام بلاش نتعامل مع سنة النبي عليه السلام تعامل الاستعلاء اللي هو احنا الافهم والاعلم والاحكم والكلام ده كلام يعني في ناس بتفكر كده يظن نفسه الاعلم والاحكم والافهم والاقوى ويعني لما نسمع كلام راجل من 1400 سنة ماشي كلام كويس لا ده مش كلام كويس ده كلام هو عين الخير ده كلام لا نجاة إلا به ده كلام أنت لن تستطيع أن تعرفه إلا من هذا الطريق ولا يوجد مثيله على الإطلاق في أي مكان آخر ولا عند أي شخص آخر ولو كان نبي أن, أن الكل يحتاج إلى هذا الكلام وإلا فأخبرني بالله عليك من الذي أخبرنا بالقرآن عشان كده ربنا سبحانه وتعالى وبه أختم أمرنا باتباع القرآن وأمرنا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا اتباع للقرآن إلا عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم وإذا اتبعت النبي صلى الله عليه وسلم فإنك ستفهم يقينا القرآن جزاكم الله خير